الحمد لله ذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نقف مع هذا الحيوان الذي جاء ذكره في القرآن والسنة ألا إنه الحمار وقد تحدثنا عن الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الحمار سواء كان ذلك بصيغة الجمع أو كان ذلك بصيغة الإفراد ثم شرعنا في الحديث عن بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحمار واليوم إن شاء الله تعالى نسترسل في ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام الحمار سواء كان ذلك كما قلنا على سبيل التمثيل أم كان ذلك على سبيل التنفير أو كان ذلك على ذكر أنه آية من آيات الله ذلك لأنه صنعة مما صنع الله رب العالمين وفيه من الآيات الكثير ككل صنعة صنعها الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير حقيقة الأمر اخترنا او اخترت بعض الاحاديث والتي احب ان اتحدث عنها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هناك حديث رواه ابو داود في سننه وكذلك النسائي وسنده صحيح ان شاء الله النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام يقول ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم يوم القيامة حسرة في هذا الحديث جاء ذكر الحمار وجاء ذكر الحمار على سبيل التمثيل والتنفير النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يبين أننا في كثير من الأحيان ما نجتمع وما نجلس سواء كنا رجالا أو سواء كان الجالسين نساء المسألة بالسواء لا نخص الرجل ولا نخص المرأة أي قول من الرجال أو من النساء جلسوا مجلسا هذا المجلس خلا من ذكر الله وما دام مجلس يخلو من ذكر الله اذا من الذي يحضره الشيطان وكم من مجالس الان وهذا ما يؤسف له تخلو من ذكر الله ويكون الغرض منها الاجتماع على غير ذكر الله ويحضرها الشيطان النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام يضرب لنا المثل هؤلاء حينما جلسوا وقالوا كلاما خلا من ذكر الله قاموا من مجلسهم هذا وكأنهم خلفوا وراءهم جيفة حمار وكأنهم كانوا يجلسون حول جيفة حمار يأكلون منها ويأخذون منها هذه حقيقة هذه حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يمثل هنا المجلس الذي يخلو من الذكر كمثل المجلس الذي جلس فيه قوم وقد اجتمعوا على جيفة حمار بئس الشم وبئس المنظر وبئس الاجتماع وأيضا ينفرنا من أن تكون مجالسنا لغير ذكر الله ينفرنا من هذا وهذا حديث أتمنى أن يعلمه كل رجل لامرأته ولولده حتى نتعلم جميعا أننا إذا جلسنا أن نجلس على ذكر الله هذا حديث من الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحمار هناك حديث آخر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهذا الحديث موجود في الصحاح وفي سائر كتب السنة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار في كثير من الأحيان بعض الناس يدخلون إلى الصلاة والواحد منهم يتمنى أن يخرج منها بأسرع وقت وينسى أنه حينما دخل في الصلاة فقد دخل لقاء الله وهو ماثل بين يدي الله والأولى بالمسلم والأو والأحرى به أن ينعم وأن يأنس بمجالسة ربه وبلقاء ربه وفي الصلاة مظهر من مظاهرها يجعل العبد أشد قربا من الله كما روى مسلم في صحيحه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا بيننا أناس يكرهون القرب من الله ويأتون إلى الصلاة كأمثال المنافقين كما صورهم القرآن كسالى يراؤون الناس هذه حقيقة الواحد يأتي منهم كأنه يحمل على كتفيه جبلا ثقيلا يتمنى أن يتخلص منه وأن ينصرف مسرعا إلى بيته ولذلك حتى تراه في صلاته قد يتعجل في هيئات الصلاة قبل الإمام يعني تبص تلاقي والله في ناس الإمام مثلا يقول لك يختم الآية ويبقى لسه بيعمل كده والله هو لسه معتدل وتلاقي واحد بيعمل ازاي؟ بيعمل كده يعني عايز يركع بأسرع وقت لأن لسه ما أنهاش التكبيرة واحد بيعتدل ولذلك في لفظ من ألفاظ هذا الحديث ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام وهو ساجد احنا اتفقنا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا في بعض الناس لا تفطن إلى هذا أنه هو ساجد قد ازداد قربه من الله ويريد أن يرفع رأسه مسرعا وكأنه لا يريد هذا القرب من الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني قد يحول راس هذا الرجل الى راس ايه؟ حمار هذا دليل على شده غضب الله على هذا وقالوا كما قلت الجزاء انصب على الشيء الذي كان محل الجنايه الشيء اللي كان محل الجنايه ان يرفع ايه؟ راسه فشوف العقوبه وقعت على ايه؟ ان يجعل الله راسه راس ايه؟ راس حمار رأس حمار ولذلك قالوا يعني الفقهاء قالوا كلمة قالوا يا أخي سبحان الله تعجل عن إمامك ولست بخارج من الصلاة حتى يخرج يعني أنت بتستعجل عايز تركع قبله وعايز ترفع قبله وعايز تسجد قبله طب معنى هذا أنت هتخلص قبله لست بخارج حتى يخرج إيه حتى يخرج هو فاستعجالك في ركوع في سجود في اعتدال لن يفيدك اكثر كما قلت انه سيحلل عليك غضب من الله وستتعرض لعقوبة الله هذا ما يحدث لك ولكن متى ان تعجلت وانت خلف امام هذا لن ينفع باي حال من الاحوال لانك مهما فعلت لن تسلم حتى يسلم الإمام ولن تنتهي من صلاتك حتى ينتهي الإمام هذا حديث من الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحمار وأحببت أن أذكرها هناك حديث آخر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى به في نار جهنم نعوذ بالله من ذلك فتنزلق أقتابه الأقتاب اللي هي الايه؟ الأمعاء والأحشاء دي تروح طالعة من من بطنه كده ده من شدة الهوي ومن شدة القذف لهذا الرجل في نار جهنم فتنزلق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار بالراحة كان في زمان وحتى الآن في بعض البلدان يجيبوا حاجة اسمها راحة حجر ويربطوا الحمار عشان يدوروا علشان كانوا بيعملوا بالراحة دي ايه؟ الطحين اه يطحنوا بيطحنوا يطحنوا الشعير ويطحنوا القمح ويطحنوا دلوقتي في مكن لكن في بعض البلدان وفي كثير من البلدان حتى الآن اللي بيدور الطاحونه وراح الطاحونه ده اللي ايه؟ الحمار الحمار فالنبي بيصف هذا الرجل انه هيدور في نار جهنم كما يدور الحمار بالايه؟ الحمار بالرحى فيلتف حوله اهل جهنم ويقولون له ما حالك فيقول كنت امركم بالخير ولا اتيه وده اللي ربنا قال فيه كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه ما لا تفعلون ما لا تفعلون يبقى بيتكلم بقرآن وبسنة ويدل الناس ويحدث الناس بالقرآن وبالسنة وإذا ما خلا مع الله بارز الله بالمعاصي وفعل على خلاف ما يقول قاعد يقول للناس غض البصر ويبص هو اجتنبوا الغش ويغش هو اتقوا الله في ألسنتكم وهو يحارب الله بلسانه الحلال والحرام هو أول من يقع في الحلال في الحرام ويجتنب الحلال زي أصحاب العمائم واستاذ الحديث وغيره وغيره وغيره عمالين يقولوا يطلعوا لك على شاشة التلفاز ويقعدوا يكلمك بالشرع وبالدين والعبودية لله وفي النهايه تجد عبدا لغير الله بالله قعدوا على الكرسي بالله اهو دول ان شاء الله اخرتهم ان ظلوا على كذلك كالحمار يدور في نار جهنم كما يدور الحمار بالرحم هذه حقيقه ولذلك احذركم واحذر نفسي ان نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون وشوف التعبير القراني كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه ما لا تفعلون فالعاقبة لأن المسألة مش إنك تقول أو تدعو الناس بالقول لابد قبل القول يكون في هناك إيه؟ السلوك والعمل السلوك والعمل ولذلك بتجد هؤلاء يقولوا مهما يقولوا حد الآن بيقعد لهم حد الآن بيسمع لهم ليه؟ لانعدام الثقة في هؤلاء لأن الناس أبصرت أن هؤلاء يقولون ما لا يفعلون يفعلون ولذلك الإسلام ليس بالقول فقط وإنما هو عمل يسبق القول عمل يسبق القول وهذا منهج رب عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم أتباعه قبل ما يدعو الناس كان معروف بأنه الصادق معروف بأنه الأمين معروف بأنه كذا بأنه كذا بأنه كذا بأنه كذا ولذلك أنا قلت لكم هناك حديث في صحيح البخاري وفد من العرب من المشركين وكان ابو سفيان ما زال على الشرك ومعه بعض العرب والحديث البخاري ذهبوا الى ارض الروم رقل ملك الروم قال يعني هل يعني يوجد هنا احد من العرب وقد سمع بدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم فاحضروهم واحضر بطارقته واحضر ترجمانه وقال للترجمان نسالهم بعد اسئله نتثبت من حقيقه هذا الرجل هؤلاء الناس كما قلت يأخذون الإسلام أفعالا قبل أقوال ولذلك النهاردة الإسلام بيؤتى من أهله إن بيحكم على الإسلام بأنه دين لا يصلح من خلال أفعال أهله هي الله يقول لك الله آدي الإسلام بننزل عندهم بيغشونا بيسرقونا مهملين مش نضاع مش كذا مش كذا مش كذا وانا قلت لكم فيما مضى بيصوروا هذه المناظر والله التسول والسرقة والحارات المبهدلة والشوارع المكسرة والنصب والاحتيال والإهمال والزي المهلهل والمجاذيب والمجانين ويقولوا والله طلعوا على شاشات ال- التلفاز في الخارج في أمريكا وفي غيرها ويقول لك هذه نهاية من أراد أن يكون مسلما انت تفتكر حد يحب الاسلام ويخشه مع ان طبعا الاسلام على خلاف هذا تماما ولكننا كما قلت نحن الان بمثابه موديا موديا يطعن بها الاسلام احنا احنا مش دعاء للاسلام موديا يطعن بها الاسلام وهذه حقيقه وهذه حقيقه فشوف صراع شوف الراجل بعقله كده قاعد يطرح على ابي سفيان اسئله اسئله اسئله لحد ما جه ساله سؤال بيقول له طيب قبل ما يقول لكم انا نبي انتوا ايه رايكم في الكلام ده هو مش قال لكم ان هو نبي قال نعم طيب صد- صادق ام كاذب قال لا كاذب ونحن نكذبه قال ماشي وقبل ان يقول ذلك اسمع بقى اللي جاي هل جربتم عليه كذبا قط قبل كده كان بيكذب فابو سفيان نظر لمن حوله ولذلك بيقول لولا مهابتي وان يكذبوني ويقول كذبت لقلت نعم يعني اه هو كان كذاب بس اللي حواليه طبعا واقفين بعد كده يقولوا بيقولوا شوف الكبير بتاعنا راجل كذاب فاستحى انه يكذب فقال ما جربنا عليه كذبا قط تعرف كان رده ايه؟ قال ما كان ليظهر الكذب عليكم ثم يكذب على الله يعني لما تجيبش عليكم انتوا هيكذب على الله انتوا ما جربتم عليه كذبا قط شوف اخذ صدقه من ايه من سابقه ايه سلوكه من فعله من عمله احنا عايزين سلوك واعمال لكن الكلام كتير فكل انسان بيتكلم ولا يفعل ولا يترجم ما يقوله الى عمل جزاؤه في النهايه كالحمار يدور بالرحى في نار جهنم في نار جهنم هذا ايضا من الاحاديث التي جاء فيها ذكر الحمار طبعا في بدايات الاسلام كان للحمار وقعه سيده حليمه لما جاءت الى مكه ومعها صويحبات كثيرات يريدن الاطفال الرضع كل واحده كانت بتنزل كده تاخد لها طفل رضيع وحليمه كانت جايه حالها عدم وكانت بتطمع ان هي تاخذ مش يتيم لا كانت بتطمع تاخذ يعني وليد له اهله حتى يغدقون عليها ويكرمونها لان حتى الولد لو كان له اهل كانوا بيدفعوه لل للمراضع يعني ابوه وامه ما كانوش يرضعوه ودي عاده من عادات العرب ليه؟ كانوا يرسلوه مع المراضع لان المرضعه دي كان بيبقى مكانها في الصحارى فكان الولد ينشا في الصحارى يتربى على الرجوله متعود على شده الحراره متعود على الحياه الجد متعود على كذا متعود على كذا فيكبر وعنده قوه وشكيمه وشكيمه زي ما بيحدث الان تبص تلاقي احيانا في يعني احنا نقعد نحاجة على عيالنا وتلاقي- ولذلك العيال اول ما يمر عليه شويه هواء يحصل له ايه؟ خد نزله برد مش عارف يجرى له ايه مش عارف يجرى- كده وهكذا دول كانوا بيدفعوا باولادهم انه عايزين لان هي كانت كده الدنيا في في هذا الوقت كال- كالغابه ان لم تاكل اكل فعايزين رجال رجال فكانت لما المراه تاخذ طفل وله ابوان كانوا بيغدقوا عليها علشان يعني تراعيه اكثر لكن اليتيم اليتيم ما بيصدق اللي بيكفله انه يعمل ايه؟ يتخلص منه باي ثمن وباي شكل ولذلك كل المرابع كل واحده تيجي كل واحده تيجي يعني تذهب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا بقدر قدره الله سبحانه وتعالى تذهب فيه حليمه لما ما لقيتش حد قالت لك بس اخد انا ال- هذا اليتيم ورزق ورزقه على الله هي جايه وراكبه حمار بتقول إن- يمكن سبب عدم حصولها على طفل ان كل امراه جاء معاها سبقتها ليه؟ لسرعة دبتها أما حليمة فجاء على حمار عدنان بيزك مهكع معظم عنده جفاف حالته حالة صحيح حالته حالة ففين بقى على بال ما وصلت ماليش غير اليتيم ده تقول فما أن حملته على حماري وانصرفت مع صوي حباتي حتى كان له السبق كأنه الريح المرسلة لقت الحمار ده ايه ده حاجة ركب له موتور حاجة بسم الله ما شاء الله ولذلك هي تقول فكان هذا فكان هذا أول الخير أول خير شافته وأول بادرة بدرت لها من اصطحابها لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معاها بقى النعجة العجفاء بتاعتها دي اللي برضه اللي ما كانتش بتحلب وحالتها حالة ومصابة بالهزال زيها زي الحمار وما إلى ذلك لكن هذا ليس مجال لهذا الكلام الآن مجال الكلام الآن شوف الحمار هذا أيضا كانت في هذا أو في هذه الرواية يعتبر الحمار هنا إيه؟ آية يعتبر إيه؟ آية إن كيف أكرمها الله سبحانه وتعالى في دبتها يوم أن حملت عليها أكرم خلق الله عليه عليه الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام هذه كما قلت مجموعة من الأحاديث والروايات التي جاء فيها ذكر الحمار وأنا لا أريد أن أطيل فالروايات كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة جدا والتي ذكر فيها الحمار ويمكن وأنا بفصل لإخوانكم سورة النور قلت لهم إن ماعن الأسلمي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه بالزنا وكانت النتيجة أن رجم في رواية من روايات هذه القصة في سنن أبي داود رجلان يحدث أحدهما الآخر بعد ما رجم ماعز بيقول له أرأيت هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب شفت اللي قاعد يعترف وظل مصر انه يعترف لحد ما اقيم عليه الحد وقذف بالحجاره زي زي الايه؟ الكلب العقور كده بتلاقي كلب عقوري اولاد بيحذفوه بيقذفونه بالحجاره فرجم رجم الايه؟ شوف التعبير الكلب خلفهم مباشره رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فسمع ما قال سكت ظل ظلوا ماشيين الى ان مروا بجيفة حمار شائل عارفين جيفة حمار شائل يعني ايه يعني ايه يعني الحمار اول ما بيموت يبقى على جنبه لما يبدأ ينتفخ واصل لمرحلة التعفن وبطنه تنتفخ كده ايه اللي بيحصل تلاقيه بدأ عدل كده ورجله بقت فين لفوق مفتحه كده ده باسوأ حمار ايه شائل وده بيبقى في اشد مراحل تعفنه وتبقى ريحته والعياذ بالله لا تطاق فلما مر بجيفة حمار شائل قال النبي صلى الله عليه وسلم اين فلان وفلان راوي الحديث بيقول الاثنان اللذان تحدثا وشوف من ادب الرواه ما ذكروا اسم آه اسمي هذين الرجلين من باب الايه من باب الايه الستر الستر ان تستر على اخيك المسلم ما قالوش مين هم فعايزين الناس تتعلم دون ما نقول فلان وفلان دون ما نقول فلان وفلان لانهما لم يجهرا بمعصيه دول مع بعضهم والنبي سمع قدرك فقال اين فلان وفلان فقال نحن ذان يا رسول الله شوف الامر اللي بقى قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار انزلوا كله فقال يا رسول الله وأينا يطيق حديقة حتى المسلم مش ياكله وأينا يطيق قال ما نلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار الكلمة اللي انتوا قلتوها دي والله أشد عند الله من أنكم تأكلوا من جيفة هذا الحمار وبعدين اللي بتقوله لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب وإني قد رأيته في أنهار الجنة ينغمس فيها شنو بتتكلموا في حق مين؟ نعم جاد بنفسه توبة لله اعترف على نفسه وجاد بنفسه توبة لله فهذا أيضا استخدام الحمار للتمثيل والتنفير ومن فعل ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قلت الأمثلة, الأمثلة وذكر الحمار جاء كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نعود ونتكلم عن خصائص الحمار بقى نتكلم عن الحمار اولا الحمار شيء يمدح ولا شيء يذم طب هو ذنب قال هو صنعة يعني صنعها الله ولكن البعض قال هي مثال يعني كان يحب الحمار جدا يحب الحمار جدا ويمدحه بعض الناس من السلف كان هكذا ومن و- وعشان تبقوا عارفين كان يعني الحمار ده كان ركوبا للانبياء يعني الانبياء كانوا يركبوا الحمار وكان مما ركب الحمار رسولنا صلى الله عليه وسلم نعم نعم كانوا يركبوه د- دابه ركبها تقريبا كل الانبياء الحمار ركبها تقريبا كل الانبياء الحمار بل البعض بيقطع بهذا والله بيقول انها ما من نبي الا وركب حمارا ما من نبي البعض كان بيمدحه يعني واحد كده كان يحب الحمار وكله طب اركب حاجه غيره كان رجل ثري جدا يعني عنده من المال الكثير لكن مصر انه يركب الحمار طب ما تركب غيره قل لا لا ليه؟ ليه؟ يقول لك شوف بيمدحه يقول في ايه؟ قليل الداء قليل الايه؟ ما عياش كتير ولذلك هو يعني اه جدع آه، يتحمل يتحمل نعم قليل الداء سهل الدواء يعني حتى لما يتعب دواء ايه معروف سهل على طول على طول يبقى قليل الداء سهل الدواء يمنعني ان اكون جبارا في الارض او ان اكون من المفسدين عايز يقول لي ايه اما انا مصر اركبه عشان كده علشان ركوبي بي... ركوب الحمار بيجعلني ايه طبعا ما انت مش هتشوف واحد راكب حمار وماشي منفوخ عليه يعني ده انت راكب حمار نعم نعم لكن تعالى بقى ركبه زلموكه مش كده الصيح هيفرقع من جنابه كده ويفتح الباب ونازل وينظر للخلق شفرا ويمكن هو في الاصل ما بيعرفش يفك ال- الخط زي ما بتقول مش كده في معلمين كده معلم كده بتاع مونه وبتاع ما فهمش اكتر من كده ها ويمكن اجل خلق الله وتلاقيه نازل بيحتقر بيحتقر خلق الله بس لمجرد ان هو راكب الركوبه ايه ركوبه ايه دبه فارهه كده بيسموها دبه دبه فارهه كده فصح شوف الراجل ده صاحبنا ده يملك ان هو يركب بس خايف انه يركب ركوبه يعني ها، دبه فارهه نقي خيل جيد او آه، جمل جيد ده يحمله على الايه؟ على الكبر فيقول لك الحمار ده بقى بيعينه على الايه؟ على التواضع ما هو بيقول لك عمره ما هيركب حمار ويتكبر على خلق الله ولذلك شوف بقى التعبير يبقى هو ايه؟ قليل الداء سهل الدواء احفظوها بقى يمنعني ان اكون جبارا في الارض او ان اكون من المفسدين واحد تاني يزعل مش عاجبه الكلام ده مش عاجبه الحمار مش عاجبه الحمار صحيح ليه بتمدح الحمار يقول له ها يقول له لا لا. منكر صوته يرد عليه بقى منكر يعني تذكر محاسنه طب ما- ما هو له مساوئ منكر صوته مش ربنا قال كده ان انكر الاصوات ايه؟ صوت الحميد منكر صوته لا يكون مهرا للنساء ولا يكون رقوا للدماء تعرفين ان في, في لما واحد كان بيجي يقدم مهر للامراه مهر المراه يجيب لها جمال وبتاع ينفع تكون مهر ينفع لكن عمرك شفت واحد قدم مهر لواحده خمس حمير مثلا اليوم ولذلك تشوف التعبير لا يكون مهرا ايه للنساء ما يصير ما ينفعش مهما كان هيبقى غالي يعني يعني افرض انت بتجيب الحمار دلوقتي مثلا ب 500 جنيه ووقت جاب لها 10 حمير هتفرح بيهم مهما كان غالي مهما هترفضك مهما كان غالي لا يمكن فشو بيقول له ايه لا يكون مهرا للايه للنساء ولا رقوا للدماء انتوا عارفين في الدية الدية برضه بتقدر بالايه بالابل مثلا ها، واحد قتل واحد خطأ قطع له صباع قطع له مش عارف ايه بدل القصاص بيديله دية لكن عمره واحد قتل واحد وراح مدي دفع للاهل بيحمير لا يصير هذا فده واحد ما كانش عاجبه الحمير وبيذمها يبقى منكر صوته لا يكون مهرا للنساء ولا يكون رقوا للايه؟ للدماء وعشان كده قالوا بقى الناس مختلفه فيه ما بين مادح وما بين ايه؟ وما بين زام في اللي شاف اوجه الحسن فيه وشيء وفي اللي شاف اوجه الايه؟ القبح والذم فيه فيه وعلى كل قالوا ان الناس جميعا من باب العرف كده من مما مضى من زمان تع لا للذنب حتى ولو قلت ونيتك مدح الناس برضه تاخدها ذنب يعني واحد مثلا اعجب بجلد واحد وقوته عمال يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا وقف جنبه وقفه كويسه في ظروف سيئه فقال له يا سلام ده انت يعني نعم الرجل تتحمل تمام ولا الحمار هو قصده هنا يعمل ايه لكن ينفع لان خلاص الناس تعرفت تعرف الناس على انه موضوع للايه للذنب حتى ولو اردت ايه حتى ولو اردت مدحا الناس مش قبلها فعورف على انه يذم من مواصفات ال- ولذلك كان بعض النبلاء يترفع على انه يذكره في مجلس يعني حتى واحنا قاعدين في مجلس لو جبت انت سيره الحمار ممكن الناس تعمل ايه؟ تزعل ولذلك واحد جه بيقول لي مثلا في بولاء هتتكلم في الزاويه عن ايه؟ قلت له عن الحمار قال لي اعوذ بالله الحمار أي. فالناس خلاص يعني تعرف ان كلمه حمار دي للذنب وليس فيها شيء من المدح. لما تكلموا عن الحمار من مواصفات الحمار طبعا انتوا عارفين رفع الصوت زي ما احنا قلنا ده على العمال وعلى البطال ده اوجه برضه من مما يعني يذم فيه ومن مواصفات الحمار البلاده ايه البلاده يعني ايه بلاده لا لا لا صدقني مش عدم الفهم لا لا. احيانا هيفهم احسن مني ومنك وهوريك الكلام ده مش عدم الفهم لا البلاده خد بالك البلاده ان تلحق الاذى بالشخص ولا يبالي زي ما بتصير مثلا تمشي عيل عندك وتقعد تضربه وهو عمال يعمل ايه؟ يضحك تقول له انت ايه؟ وط- لا احمر ليه؟ لأن هو الحمار عنده شيء من البلادة شيء من البلادة إنك يعني ممكن تضربه كتير وهو إيه؟ لا تأثر لا تأثر وشفتها دي واحد عمال يمشي يضرب فيه يقول له أنت ما بتعيش آه، صح حمار ها؟ فعنده شيء من البلادة هذه معروفة عنه لكن قالوا عنده شيء من النباهة اللي بيقول لي ما بفهمش قالوا إنك إذا ذهبت به إلى مكان عرفه ولا ينساه وقد يذهب إليه وحده مش كده؟ أنا قلت لكم زمان فاكرين الحكاية اللي أنا قلتها لكم زمان فاكرين أنا قلت لكم إيه؟ قلت لكم وأنا في البلد أروح في الغيط مرة واثنين ومع ذلك ما عادش أروح لوحدي تاني برضه ولا قاعد مع خالد زوجة بقول له خلاص الشمس دوشتني عايز أروح قال لي مروح قلت له والله ما اعرف اروح قال دي السكه سهله انت مش جاي معايا قلت له يعني انا جاي برسم خريطه ما بديش خريطه قال يعني ايه قلت له ما اعرفش اروح قال لي خلاص قوم اركب الحمار هو روح طلع الحمار عارف البيت ولا مش عارف لا روحني ولو- ولذلك هو في الغيط والله في الغيط يروح محمل عليه الحموله وضربه مع السلامه يا ناس وروح مروح البيت طب انا انا بستحلفك بالله عمرك شفت سياره يعني افرض مثلا الشيخ محمود واحد قال له انا هاخدك معايا دلوقتي يقدر الشيخ محمود يحط المفتاح في الكونتاكت ويقول لي العربيه روحي مش ممكن لكن لو معاه حمار يخبطه يقول له روح هو عارف السكه على طول حمار سبحان الله بس صنعت مين؟ صنعة الله ومن اجل انا لا قلت لك قالوا إن البلاده حاجه وعدم الفهم حاجه يا عم الشيخ لكن عنده فهم نعم عنده فهم من مواصفاته ايضا انه عنده حاسه الش- السمع شديده جدا يسمع الشيء البسيط جدا حاسه السمع عنده قويه جدا جدا جدا وطبعا ده نتيجه ل- الاريال اللي هو ده اتنين اريال في الاذن اه طول التجويفه طول التجويفه دي اه تخليه حاسس سمع عنده شديده جدا ولذلك الراجل بمجرد ما يقعد عليه ويعمل له دي مش اي حد يسمعها تلاقيه عمل ايه؟ مش سمع خلاص خلاص. يمكن يبقى في دربكه ودوشه قول له ايه؟ روح واقف بس من اقل كلمه من اقل كلمه فحاسه السمع عنده شديده جدا جدا جدا جدا شديد التحمل يتحمل بس اوعى تقول لحد انت آه، شديد الايه؟ التحمل دي كلها من مواصفات الايه؟ مواصفات الحمار ايضا الحمار فيه حاجه في عالم الحيوانات ما تجدش حيوان ينزو على انثى من غير جنسه يعني عمر شفت كلب بيعاشر قطه طب شفت قطه بيعاشر كلبه لكن في عالم الحمير الحمار ينزو يعني جامع انثى من غير جنسه فينزو على الفرسه وتكون النتيجه بغي مش بيحدث كده ما هو انت عارف البغي بيجي من ايه اما هي كده بينزو على غير انسان على غير انسان تمام ودي قالوا دي دي, دي مساله برضه خاصيه من خواص الايه من خواص الحمار من خواص الحمار ال- الحمار طبعا وان كان شديد التحمل زي ما احنا قلنا وما الى ذلك طبعا هو الاسلام حرم اكل لحمه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر وده حديث في البخاري وغيره ويحرم لبنه بل انا قرات كلمه للبعض قالوا ان اللي بيشرب لبن الحمار بيصاب بالبلاده في المخ مش في الجسم بقى في المخ لا مخه تنبل خلاص ما يفهمش نتكلموا في الموضوع ده كثيرا والله اعلم بصحه ذلك ولكن ما دام يحرم لحمه فيحرم ايه؟ لبنه لكن مع ان يحرم لحمه ولحم- و- ويحرم لبنه وان ربنا سبحانه وتعالى جعله كوسيله الركوب تحمل الاثقال للانسان لان احنا اتفقنا على ان الرحمه مطلوبه مع كل خلق من خلق الله رحمه مطلوبه لابد ان نراعي هذا ومن اجل هذا هناك حديث في صحيح البخاري عشان اخواننا الحمارين اللي بيفتروا على ال- الحمار يكلفه ما لا يطيق ويضربه ضربا مبرحا هو هيحاسب على هذا بين يدي الله يوم القيامة يوم القيامة ولذلك في يوم الق- من الأيام بيكلموا أحد السلف الصالح لقوه بيتعامل مع الحمار بحنية بيطبطب عليه كده وبتاع ومش عارف ايه و... فبيقولوا له يعني هو مش احيانا بي... بيتأبى قال يتأبى فقالوا لما لا تضربه تضربوش ليه قال لأنني أعلم أنني كيفما ضربته سأضرب يوم القيامة بالصورة اللي أنا هعملها معاها تعمل في يوم القيامة طبعا ده ده ده دي أمة من الأمم تسبح لله وأنت محاسب ع- عليها وعنها بين يدي الله يوم القيامة ولذلك هناك حديث في صلب البخاري أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام رأى حمارا موسوما عليه وسم واسم ده اللي هم يروحوا فحرين بحاجة حديد فيها يسخنوها يفحروا مش عارف علامة رسمة اسم في جلد الايه في جلد الحمار شوف التعبير اللي قاله النبي والحديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا نعم ما تقولش عشان الحمار خلاص لعن الله من فعل هذا يبقى اللي, اللي بيقسو على هذه الحيوانات بيستجلب لنفسه لعنة الله انت عارف يعني ايه اللعنة من الله ان تضرب من رحمته فمن يتحمل هذا من يتحمل هذا فالقسوة مع هذه الحيوانات مرفوضة شرعا ودينا بيم- بدأوا يتكلموا عن بعض بقى المستخلصات اللي بيطلعوها من الحمار اللي هي دايما بنختم بيها حديثنا اتكلموا كلام كتير فيه كلام طبعا انا اعتبرته شيء من الخيال ما عجبنيش ومش هذكره لكن هو هو مما قالوه من فوائد بقى الحمار قالوا اللي يجيب مخ حمار يحمره ويجففه كده ويطحنه ويحط عليه زيت ويدهن شعره اصلح دواء للشعر مخ الحمار بالزيت مخ الحمار طبعا انا ما جربتهاش انا بقول اللي هم بيقولوه بيقولوه بيقولوه ده هذا مما قيل في ال- في الحمار مش تبقى عارف ايضا مما قيل في خواص ال- الحمار قالوا انك لو في انسان عنده رعاف يعني بينزل من مناخيره دم بصفه مستديمه نزيف قالوا تجيب زبل الحمار الحمار لما بي اه بينزل الوزن بتاعه ده تجيبه وتحط عليه بعض الخل وتخلي اللي عنده وعاف يقعد يشمه مجرد بس الشم ده كده الرعاف ده ينقطع الدم لوحده تلقائي كده برضه انا ما جربتهاش انا بقول اللي هم كاتبينه لكن انا تقول لي انا جربت لا ما جربتش ما اعرفش حاجه عن الكلام ده ده مما قالوه في خواص الحمار وانا اتجأت بس هاتين المعلومتين مع ان ذكروا اشياء كثيره جدا هذا فيما يتعلق بموضوع الحمار طبعا احنا نريد نتكلم عن حيوان اخر ذكره القرآن الكريم طبعا ال- القرآن ذكر بعض الحمار في سورة البقرة هيجي الطير فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك لكن أنا مش هتكلم لأن كلمة الطير دي كلمة شاملة وعامة لكن هيجي الحديث عن بعض الطيور في القرآن الكريم اللي طبعا هيكون منها نعم اللي هيكون من الهدد نعم انا مش عارف ايه الناس اخترعت عاده ان هو لو ماشي الحمار ينفر يقول لك لو ما تفتش عليه قال مش عارف يطلع لك ايه طبعا كلام فاضي كلام فاضي فتبص تلاقي حمار نفر والتاني راح كتف عليه طب تقول عليهم الاثنين ايه يعني يعني كده لو رفضك هترفضه بقى كلام غير غير يعني مش عارف جابوه منين بصراحه يعني ما- لا ادري من اين اتت هذه المعلومه وهذا الشيء لا ادري انا شخصيا يعني مش عارف يعني بستحي ان انا اشوف او بس- ب- بستحي الانسان سلفا لما يبقى راضي يعمل هذا ان شاء الله فزي ما بقول ان ال- الكلام عن الطيور هيجي وفي يعني اسماء للطيور هتيجي مستقله ان شاء الله تعالى نتكلم عنها كالهدد وغيره لما ناتي نتكلم عن هذا. لما نترك سوره البقره وندخل على سوره ال عمران. عارفين اول حيوان ذكر في سوره ال عمران ايه؟ يا حفظة القرآن نعم الله يرضى عليك الخيل الخيل الآية تقريبا على بعض رقم 14 من سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى بيقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والإيه؟ والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فجاءت هنا كلمة ايه خيل فيأتي الحيوان اللي هنتكلم عنه الخيل الخيل اتكلمنا عن الحمير هنتكلم عن الخيل الخيل ايضا جاء ذكرها في القرآن الكريم ولم تأتي الا مجموعة هكذا الخيل الخيل جاءت مجموعة هكذا وبعض العلماء قال ان كلمة خيل جمع لا مفرد له زي كلمة ابل مفردها ايه ابل ملهاش مفرد ما لها مفرد من جنسها يعني ليها مفرد من غير جنسها تقول جمل لكن من جنسها مفرد ايه الايه ملهاش ملهاش فقالوا ان هي جمع ليس له ايه مفرد والبعض الاخر قال لا ليها مفرد مفردة خائل مفرد خيل ايه خائل وقالوا دي على وزن او على يعني صفة طير وطائر مش طير مفردة ايه طائر يبقى خيل مفردها ايه خائل خائل وقالوا طبعا ان الفرس الفرس سمي خائل والجمع منه سمي خيل على اعتبار انه هو يختال في ايه في مشياته ليه ماشي كده بسم الله ما شاء الله يختال في ايه في مشياته فقالوا لهذه العلة سميت خليل والبعض الآخر قال إن الأسماء لا تعلل سماه الله هكذا فنقول هكذا فهي ما جاءت في القرآن إلا مجموعة وجاءت كلمة خير في عدة مواطن أول موطن الذي معنا في سورة إيه؟ آل عمران الموطن الثاني في سورة الأنفال الأنفال ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يبقى ده الموطن الايه؟ الثاني الثاني الموطن الثالث في سورة النحل واحنا تعرضنا الآية دي والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الآية الرابعة في سورة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الشيطان بيقول استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يبقى هنا برضه بإيه؟ بخيلك ادي كلمة خير الموطن الاخير اللي هو يبقى رقم كام خمسة في سورة الحشر ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما افاء الله على رسوله فما اوجفتم عليه من ايه من خير ادي المواطن اللي جاء فيها ذكر كلمة ايه خير خير جاء ذكر كلمة خيل بس باسم اخر وهقول لك ان النبي سماه ودل على هذا الاسم انها تسمى الخير الخير وربنا سبحانه وتعالى هيتحدث عن واقعة وقعت لسيدنا سليمان فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يبقى في خمسة مواطن جاءت صراحة هكذا الخيل وهي لم تأتي في القرآن إلا إلا إيه؟ مجموعة زي ما احنا قلنا كده وفي موطن واحد عبر عنها بلفظ الايه؟ الخير نحن نريد أن نقف على أو مع مش استغفر يقول على مع هذه المواطن الخمس والموطن السادس التي سميت فيه الخيل بالخير ثم بعد هذا ايضا نريد ان نقف مع ذكر الخيل في الايه في السنه في السنه وفي الاثار الصحيحه ان شاء الله تعالى ثم نتكلم عن خواص الخيل وما الى ذلك عايزين تتعرفوا على الخيل زي ما تعرفتوا على تعرفتم على الحمير يبقى ان شاء الله تعالى هتاتوا يوم الخميس القادم ان شاء الله